جاي ان شاء الله آه الاخت فاتن عبد الوارث ادعي لي بالزواج ربنا يجوزك يا رب يجوز كل بنات المسلمين آه آه الاستاذ برضو سمير عبد المنعم ادعي لي بالزواج كله عايز يتجوز ما شاء الله ربنا يجوزك يا رب آه الاخت هناء اسماعيل ادعي لي بالشفاء ربنا يشفيك ويعافيك ام ليث من الاردن ادعي لي ربنا يقضي ديني وينجح ليثي ربنا ينجح ليث ان شاء الله ويقضي دينك ان شاء الله آه، طبعا في ناس ما ذكرش اسمائهم انا اللي بذكر بيذكر اسمه طبعا ب- بقول له عشان يبقى عارف ان الرساله موجهه ليه الاخت عبير ادعي لي بالفرج انا مظلومه ربنا يفرج عنك وعن كل مظلوم الاخت ناديه ادعي لي بالزوج الصالح كله عايز يتجوز اللهم بارك يا رب العالمين ربنا يجوزك يا اخت ناديه الاخ محمد آه، مش عارف خلف او خلف حاجه زي كده ادعي له بالرحمه والمغفره ربنا يرحمه ويغفر له يا رب العالمين ادعي لي بقضاء الدين عندي خمس اطفال ربنا يقضي عنك الدين وعن كل المسلمين الاخ اسلام ادعي لي اخلف واكون اب ان شاء الله تخلف سبع ولا سبع اولاد تكون سيفل اب ان شاء الله ربنا يكرمك آه، الاستاذ باهر ادعي لي اه ادعي له بالرحمه والمغفره ربنا يغفر له ويرحمه يا رب العالمين اخت فاطمه ادعي لي بنجاح العمليه واكون ام ان شاء الله تنجح العمليه ان شاء الله وتكون ام ان شاء الله الاخت هبه ادعي لي ربنا يفرج كربي ويزوجني ويرزقني بالزوج الصالح ربنا يفرج عنك الكرب ان شاء الله ويرزقك بالزوج الصالح آه، سحر احمد عبد الفتاح آه، ربنا يشفيها يا رب شفاء عاجلا لا يغادر سقما آه، ام اسلام ادعي لي والاولاد بالهدايه ربنا يهديكم ويهدي جميع المسلمين صفاء من الاردن ادعي لي بالنجاح في الماستر ربنا ينجحك في الماستر وغير الماستر ان شاء الله آه، الاخت آه، سكينه او سكينه ام ايه ادعي لها بالرحمه والمغ- والمغفره آه، ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ادعي لي ابطل سجاير محمد بن عين شمس ربنا يكرمك يا رب العالمين بطل سجاير انت وكل عين شمس يلا ربنا يكرمكم جميعا آه، ويبارك في اهل عين شمس يعني حبايبنا ربنا يبارك فيهم الاخ علاء ادعي لي بفك الكرب والهدايه ربنا يفرج كربك ويهديك الاخ محمود سعيد ادعي لي بالثبات وحسن الخاتمه ربنا يرزقك الثبات وحسن الخاتمه وده على اسم واحد حبيبي وصاحبي يعني آه، يونس المشهداني ادعي لي بالشهاده في سبيل الله ربنا يرزقنا وإياك الشهاده في سبيل الله سعد الجعفري آه، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة الأخ عمار من العراق ادعي لي بالنجاح ربنا ينجحك يا عمار ويحفظك ويحفظ كل أولاد المسلمين الحقيقة في عجالة سريعة بقى كده تعالوا نبدأ نخش في الحلقة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ما زلنا في رحاب الدار الآخرة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وفي الحلقة اللي قبلها أظن واللي قبلها كمان اتكلمنا عن نعيم القبر وعن عذاب القبر وانا دايما بقول يا جماعه من باب الاستبشار بالخير انا دايما بقدم النعيم على العذاب عشان الناس لما بتقول الله ده الاخوه بقى والجماعه بقى الملتزمين دولت اول ما بيتكلموا عن القبر اعوذ بالله ما فيش بقى غير الشجاع الاقرع والعذاب والمطرق من حديد ومش عارف ايه احنا بنكلمكم عن نعيم القبر وبنكلمكم كمان عن عن عذاب القبر ربنا يا رب ينجينا واياكم من عذاب القبر ويرزقنا واياكم نعيم القبر اللهم امين عايزين بس نبدا ونقول معلومه كده صغيره كده قبل ما نبدا لقاء آه، الل- الليله دي ان شاء الله عايزين نقول يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الدور الدور ثلاثه دار الدنيا ودار البرزخ ودار الاخره اللي يا اما الجنه دار القرار اللي يا اما الجنه يا اما النار ربنا يرزقنا واياكم الجنه خد بالك من حاجه دار الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من بدن ومن روح من بدن ومن روح جسد وروح جميل قوي الدار الدنيا او دار الدنيا بتجري فيها الاحكام على الابدان والارواح تبع للابدان واضح المعنى يعني عايزين بس نعيدها تاني ربنا خلق الدور ثلاثه دار الدنيا اللي احنا عايشين فيها ودار البرزخ اللي هي القبر ودار القرار اللي هي الجنه او النار وخلق الانسان من جسد ومن روح في دار الدنيا في احكام للجسد والروح وفي دار البرزخ في احكام للجسد والروح وفي الاخره في دار القرار في احكام للجسد والروح في دار الدنيا الأحكام تجري على الأجساد على الأبدان والأرواح تبع لها خد بالك لما نيجي بقى ننزل القبر في القبر الأحكام تجري على الأرواح والأبدان تبع للأرواح واضح المعنى؟ فإذا كان يوم القيامة تجري الأحكام على الأرواح وعلى الأجساد في آن واحد دي مسألة مهمة فلما تيجي النهاردة تقول انت عايز تقنعني ان في نعيم قبر وفي عذاب قبر ده احنا بنفتح ما بنشوفش لا نعيم ولا بنشوف عذاب اقول لك اخويا وحبيبي اوعى في يوم من الايام تفكر ان انت ممكن تحكم قانون الشهاده على قانون الغيب ازاي اديك مثال بسيط مثال قريب جدا احنا بنعيشه وشوف بقى قارن بقى والمقارنه كبيره قوي اتنين نايمين جنب بعض على سرير واحد واحد واخوه او واحد وزوجته واخد بالك وهم نايمين واحد منهم نام وبيحلم بقى ان هو ما شاء الله شاف في الرؤيه كده انه في الجنه وداخل الجنه وفي صحبه النبي عليه الصلاه والسلام وفي صحبه الصحابه وعمال بياكل من شجر الجنه ومن انهار الجنه بيشرب نهر الجنه وقعد مع الحور العين وبيتمتع بالنظر الى وجه الله ونعيم بقى فقايم مستبشر وفرحان وحاسس ب- يعني بلذه ما بعدها لذه واللي نام جنبه بيحلم بقى باحلام وكوابيس واسود داخله تاكله وافاعي داخله بتنهش فيه وفجاه لقى نفسه داخل النار ومش عارف ايه فقايم اعوذ بالله ايه ده؟ الاولاني تساله ايه اللي خلاك فرحان كده؟ قال شفت رؤيه جميله قوي وما شاء الله كنت فرحان وسعيد وكنت حاسس كاني في الجنه والتاني يقول اعوذ بالله ربنا ما يريكم ده انا شفت حاجه حلم بقى حاجه يعني بلاء ما ما بعده بلاء وده في امر الدنيا وانسان عايش وده نوم واحد نايم فده كان منعم وده كان معذب والاتنين لسه عايشين فشأن القبر اعظم من ذلك يعني انت وانت قاعد اهو والاتنين نايمين قدامك وده بينعم وده بيعذب في الرؤيه بتاعته ورغم ذلك انت لا تدري فشأن القبر اعظم من ذلك هديك مثال تاني احنا دلوقتي قاعدين وفي قدامنا كاميرات وفي اضواء وفي آه، اسلاك كهرباء و ايش عرفك ايش عرفك ان السلك دوت فيه كهرباء قول لي الدليل على كده ان اللمبه منوره طيب انت شفت الكهرباء قول لي لا ما شفتهاش لكن بتؤمن ان في كهرباء اه طبعا بؤمن ان في كهرباء رغم ان انت ما شفتش كهرباء واخد بالك فشأن القبر اعظم من ذلك صح ولا لا يبقى اذا كنت بتؤمن ان في كهرباء ماشيه في السلك رغم ان انت ما شفتهاش واخد بالك فشأن القبر اعظم من ذلك حاجه ثالثه واحد نايم قدامك مريض وبعدين فجاه جيتوا بتحركوه لقيتوه ما اتحركش الله ايه اللي حصل يا جماعه قالوا طلعت روحه طب انت شفت روحه وهي طالعه يقول لك لا ما شفتهاش امال عرفت منين ان روحه طالعه لان انا عارف ان طالما مات يبقى اكيد روحه طلعت يبقى انت بتؤمن باشياء قدام عينيك بتحصل لكن انت مش شايفها فشأن القبر اعظم من ذلك ولذلك الانسان في الدنيا لا يستطيع ان يرى الملائكه واخد بالك حتى الذين راوا الملائكه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم راوا الملائكه في صوره بشريه كما ورد في حديث مسلم ان جبريل عليه السلام جاء الى الحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم جاء اليه في صوره هذا الصحابي الجليل اللي هو دحيه الكلبي لما جبريل عليه السلام جاء بهذه الصورة رآه الصحابة لكن في صورته الملائكة من الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في صورته الملائكة سادا ما بين السماء والأرض بجن... ب 600 جناح عليه السلام خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ طيب انت ما تشوفش الملائكة في الدنيا لكن عند بقى دخول القبر وعند آه قبل دخول القبر عند ال ال يعني سكرات الموت واخد بالك والملائكة نازلة ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب وانت وحدك شايف الملائكة واحنا واقفين حواليك وما احنا شايفين أي حاجة ليه؟ لأن ربنا قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يبدل البصر يبدل البصر فتشوف حاجات انت ما كنتش شايفها قبل كده واحنا لحد الآن مش شايفينها طيب تعالوا نسأل سؤال بعض الناس قالت طب انت كلمتنا عن نعيم القبر وعن عذاب القبر والحاجات دي كلها بس معلش برضه يعني من باب التأكد برضه عشان برضه لكي يطمئن القلب عندك أدلة على نعيم القبر وعلى عذاب القبر عندي أدلة على نعيم القبر وعلى عذاب القبر وخد بالك من حاجة يمكن أكثر الأدلة التي وردت في السنة كانت وردت في عذاب القبر ليه عارف ليه لأن النفس البشرية لا تنكر نعيم القبر بمعنى إيه لو قلت لك إيه تخيل ان انت لما تنزل القبر ان شاء الله هتنعم ويتفرش لك القبر من النعيم ومن الجنه ومش عارف ايه وتلبس لبس من الجنه و... وفرش من الجنه وغطاء من الجنه وجاي لك واحد مش عارف منين وعملك الصالح ويتفتح لك باب للجنه انت تصدق هذا لان انت بتحب كده صح كده؟ تقول لي اه والله والله كلامك صح ما شاء الله كلامك 100% صح كده؟ لان النفس البشريه بتقبل على اي خير هيحصل لها طيب لو جيت قلت لك بقى لا خد بالك بقى ده في عذاب في القبر تقول لي لا يا اخي اتقي الله انت هتيأسنا ليه من رحمه ربنا آه مفيش حاجه في القبر اسمها عذاب وانتوا عمالين بتخوفوا الناس و و- لا خد بالك من حاجه في نعيم وفي عذاب لان شيء طبيعي جدا ان الله عز وجل هو الحكم العدل ربنا قال افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون انتوا بتحكموا ازاي انتوا بتحكموا اهواءكم وعقولكم في امور زي كده زي ما قلت لك اوعى تحكم قانون الشهاده في قانون الغيب ده ما ينفعش مع ده بالمره ده حاجه يا جماعه وده حاجه تانية خالص بالمره فعشان كده انت لازم تبقى مدرك هذه المساله طيب تعالوا نشوف مع بعض الادله على نعيم القبر وعلى عذاب القبر في ان واحد هذكر لك ست ادله من القران ست أدلة من القرآن وهذكر لك برضه حوالي سبع أدلة من السنة ثم نذكر بعد ذلك إيه أسباب عذاب القبر وإيه كيفيه النجاه من عذاب القبر عشان يبقى الموضوع علمي زي ما قلت لك انا في الظهر الاخيره بطول النفس معاك شويه علشان طول ما احنا عمالين بنفتكر مع بعض الظهر الاخره والجنه والنار والقبر والصراط وعلامات الساعه الصغرى الكبرى القلوب بتنشط ما شاء الله وال- والنفوس بتتحفز واللي عايز يتوب بيتوب وزي ما قلت لك اما كنتش تتوب في الدار الاخره هتتوب في ايه؟ هتتوب وانا بكلمك عن ايه بالظبط؟ ده الدار الاخره ده جنه او نار ده مصير ده انت لازم تكتب شهادة ميلادك الليلة دي تقول ان شاء الله من النهاردة انا عبد لله وبس انا مش عبد للدرهم ولا للدينار ولا للمنصب ولا للبنت اللي انا مصاحبها ولا لاي حد انا من النهارده عبد لله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف الادله على نعيم القبر وعلى عذاب القبر في ان واحد قال جل وعلا اسمع بقى وركز معايا قال جل وعلا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله أكبر إن ربنا بيقول لك سبحانه وتعالى إن الملائكة وهم وانت والناس في غ- يعني الظالمين ربنا عارفين وعافيك والكافرين في غمرات الموت الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون يعني كل دوت هيفعل بالرجل وهو يحتضر والناس شايفينه واحنا مش والناس قدامه ومحدش شايف الكلام دوت فلأن يفعل هذا الأمر في القبر أولى صح كده؟ كون ان الملائكه بتقول له الكلام دوت وبتقول له ده انت هتعذب النهارده عذاب ما بعده عذاب اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير والملائكه بتقول الكلام ده بالفعل واحنا واقفين خد بالك وهم عمالين بيطلعوا الروح بتاعته وعمالين بيجذبوها من كل عرق وبيقطعوا كل جسمه عشان يطلعوا الروح واحنا واقفين ما احنا شايفين فلان اذا كان ده هيحصل في دار الدنيا واحنا لسه واقفين وشايفين الميت قدامنا وما نعرفش اللي بيحصل فمن باب اولى ممكن ده يحصل في القبر واحنا لا ندري هتقولي لا معلش بقى الدليل ده مش واضح قوي اقول لك ليك حق بصراحه ليك حق الدليل ده وان كان دليل بس مش واضح قوي الدليل اللي بعده يوضح اكتر واكتر واكتر قال جل وعلا عن المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم سنعذبهم ايه مرتين ادي مره وادي الثانيه ثم يردون الى عذاب عظيم ايه العذاب العظيم اللي هيرد اليه اللي هو عذاب النار يوم القيامه ايه ده يعني في عذابين قبل النار اه ايه هم العذابين اللي قبل النار عذاب في الدنيا بما يسلطه الله عز وجل على المنافقين سواء عذاب من عند الله او بايدي المؤمنين بتسليط من المولى عز وجل سبحانه وتعالى ده العذاب الاولاني يبقى بقي العذاب الثاني اللي هو فين اللي هو في القبر ولذا قال الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه سنعذبهم مرتين قال مره في الدنيا او عذاب الدنيا وعذاب القبر اظن الدليل ده واضح قوي تعال نشوف الدليل رقم ثلاثة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم قال جل وعلا عن مؤمن ال فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب خد بالك بقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب طب بالله عليك أظن ده أوضح دليل خد بالك وحاق بآل فرعون سوء العذاب خد بالك بقى النار يعرضون عليها غدوا بالنهار وعشيا بالليل جميل قوي وبعد كده ويوم تقوم الساعة إيه ده يبقى العذاب دوت كان قبل الساعة آه يبقى إمتى كان فين كان في القبر واضح المعنى يبقى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيه أشد العذاب يبقى إذا هذا العذاب أكبر دليل على أنه هو في عذاب فين في القبر كما قال القرطبي والجمهور على أن هذا العذاب أو هذا آه، العرض يكون في البرزخ وهو حجة في إثبات عذاب القبر ده الدليل رقم ثلاثة تعال شوف الدليل رقم أربعة قال جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله ما أرحم الله سبحانه وتعالى ودود سبحانه وتعالى ربنا هيدوق الناس ديت شيء من العذاب علشان ايه مش عشان هو بيتشفى فيهم عياذا بالله ما يفعل الله ربنا قال كده ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما ربنا بيقول انا هعمل ايه بعذابكم هو هيستفيد ايه من عذابكم ده ربنا سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ولو ان اولكم واخركم دي قبلها وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا خد بالك يبقى إذا ولنذيقنهم من الع... من خد بالك من للتبعيد ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يبقى في عندنا عذابين يا جماعة ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب عذاب أدنى وعذاب أكبر العذاب الأدنى ربنا بيقول هدوأكم حاجة منه يبقى لسه في بقية صح كده البقية دي فين في القبر واضح وده قول الجمهور العلماء قالوا فالعذاب الأدنى والعذاب الأكبر العذاب الأدنى ربنا قال عنه إيه ولنذيقنهم من يعني هندوقهم حاجة من العذاب الأدنى فإن لم يرجعوا لأن قال لعلهم يرجعون طب لئن لم يرجعوا يذوقوا بقية العذاب الأدنى فين في القبر ثم يذوقوا العذاب الأكبر يوم القيامة وده من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في كلامه عن عذاب القبر قال فيأتيه من حرها وسمومها ما قالش فيأتيه حرها وسمومها واضح يا جماعة آدي الدليل رقم أربعة الدليل الخمسة قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء طب ده بيدل على إيه؟ في الحديث اللي رواه البخاري عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن أقعد المؤمن في قبره إذا أقعد المؤمن في قبر ثم شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله فذلك قوله جل وعلا يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي رواية تانية زاد يثبت الله الذين أمنوا نزلت في عذاب القبر قول المولى عز وجل يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر الدليل رقم ستة وده الدليل الأخير قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يبقى فإن له معيشة ضنكا ده في مكان ويوم القيامة بقى ونحشره يوم القيامة أعمى خد بالك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إيه المعيشة الضنك سئل النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح ما المعيشة الضنك يا رسول الله قال عذاب القبر أظن ست أدلة واضحين جدا جدا يمكن أوضحهم الحديث دوت وأوضحهم أكتر ال ال الرواية بتاعت ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون والبرضو والدليل الواضح أكتر أكتر سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى العذاب العظيم لكن أوضح دليل في كل الأدلة ديت اللي هي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وبعدين و ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب طيب يبقى إذن دي ست أدلة يا جماعة الخير على نعيم القبر وعلى عذاب القبر إن في عذاب في القبر وفي نعيم في القبر وعشان كده بقول نتزود يا جماعة إحنا بنقاس حد من رحمة ربنا وأنتوا عارفين منهجنا الحمد لله رب العالمين يعني الواحد لما بيعوز يتكلم حتى عن القبر يعني جاتني رسائل كتيرة جدا الأسبوع اللي فات رسائل لا تحصى ولا تعد عن الحلقة اللي فاتت لما جينا صورنا الحلقة عند القبر و و وسبحان الله والله يعني انا كنت رايح يومها مريض جدا جدا وتعبان وقدر ربنا سبحانه وتعالى كمان يعني منظر قبر نشف ريق الواحد ما بقتش عارف اتكلم ازاي لكن سبحان الله ربنا اللي بيسوق الكلام وبيعين المنظر كان لوحده مؤثر من غير ما اتكلم انا لو وقفت جنب القبر كده ولم انطق ولا كلمه اكيد اكيد المنظر نفسه هيؤثر في الناس ان الناس هتفتكر بيوتها الحقيقيه هو ده البيت اللي احنا هنقضي فيه العمر كله بقى ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويجعل قبورنا روضه من رياض الجنه فلما نيجي نتكلم هو زي ما بيقولوا ايه الهروب من الشيء مش هو الحل النهارده واحد بيقول انا عندي مشكله ايه حل المشكله ان انا اواجه المشكله عشان احلها لكن هل حل المشكله في ان انا اهرب من المشكله لا طبعا عمر ما كان حل المشاكل حبايبي في ان احنا نهرب من المشكله طب قدامنا مشكله قدامنا عقبه كؤود قدامنا آخرة قدامنا سكرات قدامنا قبر قدامنا ميزان قدامنا صراط قدامنا وقوف للحساب بين يدي الله قدامنا جنة أو نار ربنا عافينا عافيكم إيه الحل إن أنا أنسى ولا ان انا افتكر لا الحل ان انا افتكر ومش كده وبس حل ان انا افتكر واتزود واحاول بقدر الامكان ان انا اقبل على الله سبحانه وتعالى واقدم واتزود عشان لما القى الله سبحانه وتعالى يبقى الحمد لله رب العالمين نعيم في القبر نعيم يوم القيامه ميزان تقيل اعدي على الصراط بسرعه داخل باب داخل على الجنه ما شاء الله في صحبه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم طيب تعالوا نشوف ادله السنه وادله السنه سبعه سبع أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأدلة من السنة؟ تعالوا نشوف في البداية كده الإمام البخاري وكما قال العلماء فقه البخاري في تراجمه رجل ما شاء الله التراجم بتاعته لوحدها تدل على فهم هذا الرجل ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر وأورد حديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرعا عليهم أتاه ملكان فأقعداه ثم يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث لما تكلم عن نعيم القبر وعن عذاب القبر إنه لما بيجلسوا بيجي له الملكان ويسألانه من ربك وما دينك وما, ومن نبيك ويسألوا بعد كده المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه عمله الصالح ثم يفتح له فتح إلى النار ويقال هذا ما أعدده الله عز وجل لك لو كنت كفرت بالله ولكنك أمنت فيغلق الباب ويفتح له باب للجنة إلى غير ذلك زي ما أنتم عارفين بقى القصة إيه اللي إحنا حكيناها قبل كده فده دليل على عذاب القبر وعلى نعيم القبر طبعا واخد بالك فأورد الإمام البخاري أول أول حديث اللي هو الحديث بتاع اللي بيحكي نعيم القبر وعذاب القبر الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم خد بالك الحديث ده واضح جدا جدا أوضح من اللي قبله كمان قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن اي حد لو مات لان طبعا ده شيء طبيعي لازم ضروره جدا ستر الميت واجب علينا فكون ان انا لولا النبي لولا النبي عليه الصلاه بيقول ايه بيقول لولا الا تدافنوا لولا ان انا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني لدعوت الله عز وجل ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع الله أكبر هو النبي كان بيسمع عذاب القبر أي نعم وإحنا قلنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع عذاب القبر هو ده حديث واضح حديث رواه مسلم لولا ألا تدفنوا لولا أن أنا خايف ما حدش فيكم يدفن الثاني لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي الذي أسمع الدليل الثالث حديث رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذا الدعاء اللهم كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال خد بالك أخويا حبيبي موضع الدعاء ده إمتى؟ بعد ما بتخلص أي صلاة سواء نافلة أو فريضة بعد ما تخلص الصلاة وبعد بعد ما يعني تخلص في نهاية الصلاة بعد ما تقول التشهد الأخير بعد ما تقول التشهد الأخير وقبل أن تسلم تقول الدعاء ده اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال كنت أتمنى أن أنتم تكتبوا الحديث ده هقول لكم مرة ثالثة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال أربع حاجات أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع وخد بالك ومن أهمية الموضوع ابن عباس بيقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن يعني دعاء مهم جدا ان احنا ندعو بهذا الدعاء بعد التشهد بنقوله وقبل التسليم الدليل الرابع كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أمنا عائشة قالت دخل علي عجوزان ست اثنين ستات كبار في السن من يهود المدينة فقالتا خد بالك بقى إن أهل القبور يعذبون في قبورهم إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما ولم آمن أن أصدقهما أبداً فلما انصرف الاثنين خرجوا ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له يا رسول الله دخل علي عجوزان من يهود المدينة اثنين ستات كبار من يهود المدينة دخل علي من شوية وقالوا لي إن أهل القبور بيعذبوا في القبور فأنا كذبتهم يا رسول الله قال صدقته الاثنين صدقة خد بالك قال صدقته إنهما يعذبون أو إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم احنا قلنا في الدرس اللي فات لو تفتكروا ان من ضمن الذين يسمعون عذاب القبر البهائم الدواب وسبحان الله طب وايه الحكمه اللي, اللي ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل اعزكم الله البهائم والدواب تسمع عذاب القبر ولا يسمع عذاب القبر الانس ليه للعله التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لولا الا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر لان تخيل حضرتك لو احنا رايحين ندفن واحد وكان في مثلا خمسه سته في القبور ديت بيعذبوا واحنا معديين على القبور ديت وكل ما نعدي على قبر نسمع صراخ وصويت و و هندفن ازاي هنرمي الميت ونجري صح كده لا يمكن ندفن حد فرفقا بالإنسان الذي يدفن أخاه المسلم أو, أو الذي يدفن أي إنسان واخد بالك لأن ده تكريم للإنسان حتى لو كان مش مسلم حتى إن هو لابد أن يدفن فإكراما للإنسان أنه لا يسمع عذاب القبر ده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فقال فقال صدقة إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم قالت أمنا عائشة فما رأيته بعد ذلك اليوم إلا يتعوذ بالله من عذاب القبر خد بالك من حاجة لو إن إحنا قلنا, قلنا الأصل إن القبر فيه نعيم والاستثناء إن القبر فيه عذاب يعني ايه الاستثناء الاصل ان احنا نعبد ربنا يا جماعه فلو عبدنا ربنا ننعم في قبورنا لكن الاستثناء لو احنا عصينا ربنا او كفرنا بربنا هنعذب في قبورنا ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين عشان كده النبي لو ما كانش فيه عذاب قبر كان يتعاوز بالله من عذاب القبر ليه واخد بالك يعني بالله عليك لو انا ما عنديش مثلا عربيه فاقول يا رب يا رب عربيتي ما تتسرق يا رب انا ما عنديش عربيه بدأ ربنا عربيتي ما تتسرقش ليه اذا كان اصلا ما فيش عربيه صح كده طيب لو ما فيش عذاب قبر يبقى النبي بيتعاوذ بالله من ايه يقول اعوذ بك من عذاب القبر ليه لو كان في لو ما كانش في عذاب اذا فده دليل على وجود نعيم القبر وعذاب القبر أيضا الدليل الخامس عن أبي هريرة الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير الحديث اللي احنا ذكرناه قبل كده أكتر من مرة ان الانسان يدخل القبر ويفسح له في قبره مد يعني 70 ذراعا في 70 في 70 ذراعا وفي روايه يفسح له في قبره مد البصر الى اخر الحديث حتى يقال في الاخر بقى للمنافق فان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون كذا وكذا لما يسال من الرجل الذي بعث فيكم وما رب من ربك وما دينك هو مش عارف يجاوب فيقولون فيقول سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه يقال للأرض التئمي على هذا المنافق فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك الدليل السادس والسابع آخر دليلين عشان نخش بقى في كلام الجد حديث رواه البخاري ومسلم إن حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان معدي في مكان كده قريب من القبور فمروا أمام قبرين فقال إنهما يعذبان خد بالك بقى كلام غريب جدا يعني النبي ماشي والصحابة معاه فقال النبي للصحابة إنهما الاثنين اللي في القبرين دولت إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستبرئ من بوله أو لا يستتر من بوله ثلاث روايات وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة كان بيمشي بيسعى للإفساد بين الناس يقول لده فلان بيقول عليك كذا ويقول لده فلان بيقول عليك كذا ويفسد بين الناس عياذا بالله ده من أعظم أسباب عذاب القبر يبقى إذا إيه إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير في نظركم أنتم بلى إنه كبير لا هو كبير خد بالك أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين وضع النصف على هذا القبر ووضع النصف على هذا القبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا طبعا التعليق اللي عايز أقوله على الحتة ديت إن الأمر ده يا جماعة كان خاص بالنبي خدوا بالكم الأمر ده أمر وضع الجريدة على القبر ده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إن دي كانت زي شفاعة من النبي عليه السلام في الاثنين دولت إن هم يرفع يترفع عنهم العذاب لحد ما تيبس الجريدة ديت وتيبس الجريدة دي يعني فترة مؤقتة فقط فما يجيش النهاردة بقى واحد رايح يزور القبر اول ما يروح يدور على بتوع الجريده اللي هم حاطينهم واخد القبر الجريده ويشقها نصين ويحط نص هنا ونص هنا لا ده كان امر يا جماعه عشان تبقوا عارفين امر خاص بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. طيب ده الدليل السادس. الدليل السابع والاخير ده هذكره في ذكر اسباب عذاب القبر لانه بيتكلم بقى عن أصناف كثيرة جدا ستعذب في القبر صور معينة من العذاب هذكرها للاد إن شاء الله مجموعة كلها في حديث رواه البخاري عن سمرة ابن جندب إن هتلاقي الكذاب مش عارف بيحصل له عذاب إزاي هتشوف عذاب الكذاب هيتعذب إزاي في قبره هتشوف عذاب الزنا هتشوف عذاب أكلة الربا هتشوف عذاب اللي ما بيصليش اللي بيترك الصلاه المكتوبه واللي آه، اخذ القران حفظ القران او كان بيقرا القران وهجر القران هتشوف كل دوت في اسباب عذاب القبر طيب تعالوا نتكلم في عجاله سريعه عن اسباب عذاب القبر وكيف ننجو من عذاب القبر عشان ان شاء الله ان شاء الله ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى لو لحقنا نخلص النهارده اسباب عذاب القبر وكيف ننجو من عذاب القبر هنبدا في الحلقه القادمه ان شاء الله نبدا بقى نتكلم عن علامات الساعه بقى علامات الساعه الصغرى كم علامه يا جماعه 59 علامه وعلامات الساعه الكبرى كم علامه 10 علامات 59 علامه من علامات الساعه الصغرى جمعتها كلها في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة كلها بأدلة من الكتاب ومن السنة بفضل الله سبحانه وتعالى وعشر علامات صحيحة من علامات الساعة الكبرى ثم بعدها نبدأ نطلع بقى على أرض المحشر ونبتدي بقى نشوف كيفية العرض والحساب وتطاير الصحف والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وكيفية الميزان وإيه اللي هيتحط في الميزان هل يا ترى الإنسان نفسه هيتوزن ولا أعماله ولا ثواب أعماله يا ترى إيه اللي هيتوزن في الثلاثة دولت يا جماعة هنعرف حاجات كتيرة جدا إن شاء الله لكن فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله خليك معايا عشان نشوف مع بعض إيه الأسباب وإيه العلاج أشوفكم على خير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله أكيد كل واحد فينا مشتاق لزيارة بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة الشريفة علشان كده بتقدم لكم قناة الناس أهم زيارة في حياتك مسابقة زيارة العمر مسابقة قناة الناس غير أي مسابقة مسابقتنا الكل فيها كسبان مسابقتنا جايزتها عشر رحلات عمرة ومن غير سحب أيوة من غير سحب ولا قرعة كل اللي عليك إنك تتصل بالأرقام دي 1707 من أي محمول أو 09377 من أي تليفون أرضي وهتسمع أسئلة دينية وكل سؤال بتجاوبه صح هتاخد عليه نقطة والفايزين معانا هم اللي هيقدروا يجمعوا أكبر عدد من النقاط يعني من غير سحب ولا قرعة الكل في مسابقتنا كسبان وهيكسب اللي هو يختاره من فواصل قناة الناس قبسات همسة نبضة شخصيات إسلامية الكليبات والأناشيد الدينية كل ده هتقدر تختار منه اللي انت عايزه بمجرد اشتراكك في المسابقة بعد ما تخلص مكالمتك هتوصل لك رسالة فيها عنوان الموقع الإلكتروني لقناة الناس تدخل الرسالة دي على الإنترنت من تليفونك وتحمل اللي انت تختاره من القائمة ما تنساش تسجل اسمك ورقم تليفونك علشان تقدر تكمل على رصيدك من النقط لو اتصلت من نفس الرقم اللي اشتركت منه أول مرة ومع كل اتصال بتتصلوا بينا هتقدر تنزل حاجة واحدة من موقع قناة الناس اللي هنبعته لك بعد ما تخلص اتصالك وبنفكركم اللي هيكسبوا جوائز مسابقة زيارة العمر هم العشرة المشتركين اللي هيجمعوا أكبر عدد من النقاط والعشرة دول كل واحد فيهم هيكسب رحلة عمرة والمفاجأة إن رحلة العمرة دي هتكون طوال شهر رمضان واخر ميعاد للمسابقه وتحديد الفائزين يوم 2 8 وده هيكون اول فرز واول مفاجاتنا وما تنسوش يوم 2 8 وكل عام انتم بخير جوائز هذه المسابقه مقدمه من قناه الناس بالتعاون مع شركه الفرقان للسياحه يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود النصري أبو عمار كتاب لا تحزن وابتسم للحياة ساعة وساعة يوسف الأحلام مسك الختام حكايات عم محمود قصص الأنبياء للأطفال يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016 255 61 52 أو 016 255 61 53 عدنا بحمد الله
وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة تعالوا نشوف حبايبي زي ما قلنا علاج أي شيء إن احنا نواجهه ونشوف نعمل له إيه بنقول في قبر وفي نعيم وفي عذاب ربنا يا رب يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه يا رب العالمين اللهم امين وانا مستبشر خير والله الحمد لله الامه الامه في عوده ورجعه مره اخرى الى ربها سبحانه وتعالى وفي صحوه لا ينكرها الا جاحد بفضل الله صحوه جميله جدا ما شاء الله بين كل الطوائف بين الشباب وبين البنات وبين الشيوخ وبين النساء وبين ك- حتى الاطفال ما شاء الله صحوه جميله جدا ربنا يا رب يبارك في امه الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نشوف ايه اسباب عذاب القبر هو ايه اللي يخلي بعض الناس هيعذبوا في قبورهم طب ما تيجي نشوف العذاب و- اسباب العذاب ونتجنبها ونشوف اسباب النعيم ونعملها صح كده اظن ده العلاج زي ما آه، يعني قلنا يا جماعه ان كتير من العلماء اختلفوا هو تارك الصلاه كافر ولا مش كافر ولو كان كافر هل هو كافر كفر جحود وان ك- يعني يعني هل هو كافر كفر يخرج من المله ولا كفر دون كفر يعني هو لو تركها تك- تكاسلا هل يبقى كفر دون كفر ولو تركها جحودا يبقى كافر يعني المسألة محتاجة إن إحنا إيه؟ إن- طب ما, ما تيجي نعالج الموضوع من أصله ونقول لتارك الصلاة يصلي فيصلي فخلاص انتهت المشكلة. واضح المعنى اللي عايز أقوله؟ يعني عايز أقول إن طب ما بدل ما نقعد نبحث فهو كافر ولا مش كافر ما تيجي نخليه يصلي. بدل ما نقول هو في عذاب قبر ولا فيش ولا في نعيم قبر، طب هقول لحاجة صغيرة خالص. هب إن ما فيش عذاب قبر. وفي نعيم قبر وبس. وربنا أمرك إنك تعبده. تعبده ولا لأ؟ هو خسارة انك تعبد ربنا ربنا سبحانه وتعالى ما يستحقش انك تسجد له ربنا ما يستحقش ان انت تسبحه وتستغفره وتعبده وتتبع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم طبعا سبحانه وتعالى يعني يعني انا مش عارف اقول ايه يعني ده, ده ربنا ده الله ده حبيبنا سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض صاحب النعم والافضال سبحانه وتعالى يبقى اذا حتى لو ما كانش في عذاب قبر يا مسلمين يبقى من باب اولى من باب الشكر يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه الحديث رواه مسلم فامنا عائشه تقول يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا طب ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تاخر ما اشكرش ربنا سبحانه وتعالى يبقى اذا لابد ان المسلم يكون عنده شكر لله سبحانه وتعالى وربنا قال كده عن, مس... عن عن اغلب البشر قال وقليل من عبادي الشكور ولذلك كان واحد واقف جنب عمر الخطاب يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل فعمر راح ضربه بالدره وقال ماذا تقول ما سمعت النبي يقول هذا الدعاء قال يا امير المؤمنين ألم يقل المولى عز وجل وقليل من عبادي الشكور قال أجل قال فأنا أدعو الله عز وجل أن أكون من هؤلاء القليل فضحك عمر رضي الله عنه وارضاه اذا ان احنا عايزين فعلا نكون عندنا شكر لله عندنا حب لله ان احنا نعبد ربنا بحب هو تع- ده تحقيق لمعنى قول القائل حينما آه، ز- كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك جاي لك جاي لك يا صاحب الأفضال والنعم جاي لك يا صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى جاي لك يا صاحب نعوت الجلال والكمال جاي لك بحب يا رب واضح المعنى ده فعشان كده بقول لك حتى لو ما فيش عذاب قبر من باب الشكر يا اخي اعبد ربنا من باب الشكر البس حجابك من باب الشكر صلوا واسجدوا من باب الشكر صلوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم يبقى اذا اسباب عذاب القبر اسباب عذاب القبر عايز اقول لك حاجه بس قبل ما نتكلم عن الاسباب ان انت تعرف ان عذاب القبر ينال من هو مستحق لعذاب القبر سواء كان هذا الانسان قبر او لم يقبر بمعنى ايه عشان بس نوضح المساله اكتر من يعني ان ممكن واحد يموت في حادثه طيارة عازم بالله ربنا يا رب يعافي جميع المسلمين يا رب العالمين طيارة وقعت الراجل اتحرق وتحول إلى رماد طب اللي اتحول لرماد ده وما وما اتدفنش هل لو كان عليه عذاب في القبر هل هيعذب ولا مش هيعذب ولو كان لي نعيم في القبر برضه هل ينعم ولا مش ينعم ده ما اتدفنش حتى لو ما اتدفنش حتى لو ما اتدفنش قادر ربنا سبحانه وتعالى انه يجمعه ويجعله برضه في مكان ايضا ثم يجعل النعيم يوصل له او العذاب يوصل له يبقى سواء قبر او لم يقبر سواء اتحرق او اتقطع حتت او اكلته الاسماك والوحوش او اكله السباع المهم في النهايه هينال نصيبه من العذاب او من النعيم كما قدر الله سبحانه وتعالى ايه الدليل على كده دليل على كده حديث رواه البخاري ومسلم أن رجلا من بني إسرائيل حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل لما وافته المنية قرب الوفاة كده راح مجمع أولاده كلهم قال أي أبنائي أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال ولكني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله أنا ما عملتش أي خير في الدنيا دي سوى أني فقط أشهد أن لا إله إلا الله فإذا أنا مت خدوا بالكم بقى فإيه فأحرقوني فأوقدوا نارا ثم ألقوني في تلك النار فإذا ما صرت رمادا فاذروني مع الريح على الجبال والوديان والأنهار والأشجار فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين هل هذا الرجل كان بينكر قدرة ربنا سبحانه وتعالى على أنه يجمعه مرة تانية؟ كلا ما كانش بينكر لكن هذا الرجل من فرط خشيته وخوفه من الله اتصرف التصرف ده لكنه كان بيخاف ربنا قوي كان عنده خشية كبيرة قوي من ربنا سبحانه وتعالى فمات هذا الرجل فأولاده جمعوا الحطب وولعوا النار وولعوا في أبوهم زي ما بيحصل لحد يومنا هذا في بعض الديانات الهندية إنه لحد النهارده الزوج او الرجل بيتحرق وبعد كده يجمعوا الرماد بتاعه يحطوه في ازازه والازازه مش حاجات عجيبه كده سبحان الله فحرقوا الرجل لحد ما صار رمادا ومسكوا الرماد ده وقعدوا يرموه على الجبال وعلى الاشجار وعلى الانهار وفي البحار لكن الذي خلقه اول مره يعيده قال له كن فكان وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كان رماد بعد ما كان رماد سبحان الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى فالمولى عز وجل قال عبدي ما حملك على ما صنعت انت ايه اللي خلاك تعمل كده تروح تحرق في نفسك وتولع في نفسك وتترمي على الجبال والانهار انت مش عارف ان انا اقدر اجمعك مرة تانية وتالتة والف مرة ما الذي حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب انا ما عملتش كده يا رب انا ما بنكرش ان انت تقدر تجمعني لكن انا خايف منك وبستحي منك ومكسوف منك قال خشيتك يا رب فغفر الله له وادخله الجنه خد بالك الشاهد في الموضوع ان هذا الرجل كان رمات اترمى شويه على الجبال وشويه على الانهار وشويه على الاشجار وشويه في الارض وشويه هنا وفي النهايه الذي خلقه اول مره يعيده قال له كن فكان سبحانه وتعالى هي دي المسألة تعالوا بقى نشوف ايه أسباب عذاب القبر الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قال أسباب القبر حاجتين أسباب مجملة وأسباب مفصلة ايه الأسباب المجملة الأسباب المجملة إن اللي هيعصي ربنا أو اللي هيكفر بربنا هيعذب كلام واضح يعني فاهم ازاي حاجة مجملة كده هتعصي ربنا هتعذب في القبر هتتبارز ربنا بالمعاصي هتعذب في القبر هتكفر بربنا هتعذب في القبر ده, ده أسباب عامة لكن ايه الاسباب المفصله قال الاسباب المفصله دي وردت في احاديث كتيره جدا من ضمنها بقى يعني ان احنا نذكر بقى ايه الاسباب المفصله اول سبب اول سبب واعظم سبب من اسباب عذاب القبر الشرك بالله الشرك بالله طبعا قال جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد الحسن قال جل وعلا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يبقى إذا الشرك أنا عايز أسأل سؤال معقول إنسان ربنا يخلقه ويرزقه وينعم عليه بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار سبحان الله بعد كل النعم دي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة نعم ظاهرة وباطنة وبعد ده كله أنا أشرك بالله أنا أكفر بالله أنا أعبد غير الله سبحان الله شوف ربنا لما قال عن آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها وضوء عشان طبعا لازم يعذبوا ناس بيعبدوا غير ربنا ناس بيعبدوا فرعون فرعون بيقولوا أنت أنت قال لهم ما علمت لكم من إله غير قالوا أيوة أنت الإله بتاعنا فاهم ازاي؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت فأجراها الله من فوقي ده بس كده في الدنيا ولسه بقى عذاب القبر النار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم القيامة بقى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون مش أي عذاب أشد العذاب ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين بقى واحد مسلم تخيل حضرتك أنا ممكن أكفر بالله سبحانه وتعالى أنا ممكن ألجأ لغير الله أستغيث بغير الله أنا ممكن أنذر وأذبح لغير الله أنا ممكن أروح أقول مدد يا فلان ومدد يا فلان من غير الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء مين؟ من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الغني اللطيف بعباده سبحانه وتعالى ازاي ان انا اكفر بربنا سبحانه وتعالى هديك مثال بسيط خالص حد فيكم زي زي ما ورد في الحديث الذي رواه احمد باسناد صحيح ان النبي عليه السلام لما قال عن الخمس كلمات التي اوحى الله عز وجل بها الى يحيى بن زكريا كم من ضمنها واوحى الله عز وجل وامركم الا تشركوا به شيئا ومثل من يشرك بالله عز وجل خد بالك ادى المثل كده انا هوضحه لكم بالبلدي كده واحد صاحب محل او صاحب شركه جاب واحد وقال له دي الشركة بتاعتي أو ده المحل بتاعي وده بيتي اقعد في المحل وبيع واشتري و- و- ومشي التجارة بتاعتي وآخر اليوم تعالى حصل لي الإيراد في البيت عندي فالراجل كان بيشتغل في المحل بتاعه وآخر اليوم ياخد الإيراد ويروح يديه لواحد تاني فأيكم يرضى أن يكون هذا عبدا له حد فيكم يرضى ان يكون اللي شغال معاه بالمنظر ده تخيل حضرتك فاتح محل حلواني ومقعد الراجل بتقول له بيع الجاتوه والتورته والحاجات ديت واخر اليوم هات لي الايراد فقال حاضر عينيا فباع الجاتوه والتورته وخلص كل حاجه وخد الايراد واداه لجارك انت ترضى يكون ده عبد او يكون واحد شغال عندك اه ولله المثل الاعلى فكيف يكون الانسان ربنا بيأمره بيقول له اعبدني وهديك حسنات فبدل ما يعبد ربنا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى يعني ربنا خلقه بيقول له اعبدني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنا خلقتك عشان تعبدني فقط مش عايز منك حاجة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى ربنا مش محتاج لك في حاجة خدت بالك ورغم ذلك وإذا بهذا العبد يصرف العبادة لغير الله يشرك بالله ينذر لغير الله يذبح لغير الله يظن أن النفع والضر بغير يد الله سبحانه وتعالى يظن أن للكون أقتابا وأوتادا يصرفون الكون من دون الله سبحانه وتعالى مين يرضى بالكلام ده مين يرضى بالكلام ده فكان حقا عليه أن يعذب في قبره اللي هو بيشرك بالله ويكفر بالله سبحانه وتعالى وتتعجب أخوي وحبيبي لما أقول لك إن أربع أخماس أهل الأرض غير مسلمين تخيل تخيل ان اربع اخماس يعني 6 مليار منهم مليار و300 مليون او مليار ونص مسلمين وأربعة مليار ونص كلهم كفرة بيكفروا بالله سبحانه وتعالى يأكلون خيره ويعبدون غيره ولا حول ولا قوة بالله احمد ربنا يا مسلم احمد ربنا ان ربنا خلقك مسلم ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما قال ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا احمد ربنا احمد ربنا إن أنت موحد احمد ربنا إن أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى من أعظم أسباب عذاب القبر الشرك بالله ده راجل كفر بربنا ده راجل لم يتعرض لأي رحمة من رحمات الخالق سبحانه وتعالى الحاجة الثانية أو السبب الثاني من أسباب عذاب القبر النفاق والنفاق من أسوأ ال... يعني أنا مش عارف أقول لك إيه طبعا في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي عشان إخواننا بس مش قادرين يفرقوا بين الاثنين النفاق العملي اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال آية آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان واخد بالك وفي رواية ثانية إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر واخد بالك دي صفات المنافق النفاق العملي النفاق العملي هو لما بيتكلم بيكذب ده نفاق عملي يعني لا يخرج من الملة واخد بالك طبعا وده بيترتب على نوعية الكذب ممكن يكون بيكذب على ربنا لا ده موضوع تاني فأنا بتكلم عن الكذب العادي اللي اللي كتير من بعض الناس بيكذبوا على بعض فهذا الإنسان عنده خصلة من خصال النفاق وإذا وعد أخلف وعد أخلف واحد يقول لك إيه فلان كان مديني ميعاد فما جاش الميعاد اه بس ده ده يبقى منافق لا اخويا حبيبي خد بالك وافهم المساله كويس لو ان هذا الانسان لما ادالك الميعاد ادالك الميعاد وهو في نيته ما يروحش يبقى ده نفاق ده منافق اما لو اداك الميعاد وهو في نيته يروح ولكن حصل له ظرف سواء مره او اتنين او تلاته او عشره فده مش منافق لكن ده حصل له ظرف عشان اوعى تتعجل وتحكم على الناس بسرعه يبقى إذا ده عنده خصلة من خصال النفاق العملي إنما النفاق الاعتقادي ده مصيبة هو ده اللي يخرج من الملة ده النفاق الاعتقادي ده إنسان بيبطن الكفر ويظهر الإيمان ده بيتمنى أي مصيبة للمسلمين ده بيفرح جدا بيفرح جدا لما اليهود يضربوا إخواننا في فلسطين ده ده نفاق اعتقادي فاهم ازاي؟ ده بيفرح جدا لما الدايره تكون على المسلمين والنصره تكون للكافرين، ده بيفرح جدا لما يصاب اي مسلم في اي شيء، ده بيفرح جدا جدا لما يهان نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى ولا يسب اي نبي ده بيفرح جدا لما حد يعمل حاجه في القران ولا يحرف في القران ولا في السنه ده نفاق اعتقادي خد بالك النفاق الاعتقادي ده عايز بالله يخرج من المله قال جل وعلا سبحانه وتعالى وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم عقابهم ايه يا رب المنافقين دول قال سنعذبهم مرتين الله اكبر ثم يردون الى عذاب عظيم سنعذبهم ايه مرتين المره الاولى في الدنيا والمره الثانيه في القبر ثم يردون الى عذاب عظيم اللي هو ايه اللي هو يوم القيامه واحنا قلنا الحديث بتاع المؤمن والمنافق والرحله بقى اللي احنا ذكرناها في رحله السعداء ورحله الاشقاء لما يدخلوا القبر وياتيهم منكر ونكير والاسئله الثلاثه وبعدين بعد كده يفتح باب للجنه وباب للنار والحاجات اللي انتم عارفينها دي كلها فيعذب المنافق في قبره يبقى من اسباب من اسباب عذاب القبر اول حاجه الشرك ربنا يعافينا ويعافيكم من الشرك ثاني حاجه النفاق اوعى وخاف على نفسك من النفاق في نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي زي ما قلنا النفاق العملي لا يخرج من المله النفاق الاعتقادي يخرج من المله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ربنا يعافينا ويعافيكم في الدرك الاسفل من النار ده المنافقين المشاهد اللي بعد كده او الاسباب اللي بعد كده كلها تقريبا او اعظم او اغلبها وردت في حديث واحد اللي انا قلت لك عليه حديث رواه البخاري عن سمره ابن جندب الحديث ده بيحكي يا جماعه بيحكي عن مشاهد لعذاب القبر شافها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما شاف المشاهد ديت بدأ يحكي صلى الله عليه وسلم عن هذه المشاهد علشان احنا نحذر منها فكان من ضمن المشاهد ديت كما في الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه وارضاه والذي يصور بعض مشاهد عذاب القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فأتينا على رجل خد بالك بقى كل مشهد كده عايزك تعيش بقى بقلبك معايا كده وتحس بالمعنى على فكرة جاتنا رسائل كتيرة جدا النهارده طالبين قصيدة ليس الغريب، إن شاء الله هقولها لكم ال- ال- إن شاء الله ربنا أحيانا كده وربنا بس يقوينا لأن أنا فعلا ال- المرة اللي فاتت والله كنت مريض جدا وجيت غصب عني والمرة دي برضه تعبان شوية الحمد لله، لكن إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله ربنا بس يقويني إن شاء الله وأقول لكم قصيدة ليس الغريب كاملة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر هشرحها لك دلوقتي فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى إيه معنى الكلام ده؟ واحد مستلقن على قفاه واحد واقف فوقيه كده خد بالك ماسك كلوب كلوب ده عباره عن ايه؟ الكلوب ده عارف الجنش حديده بس متنيه من من من الطرف بتاعها فيمسكها عند الفم ويقوم مقطع له ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين يقطع له الفم لحد قفاه لحد هنا يقطع الحته دي كلها كده يشقها نصين ومنخره عياذا بالله لحد قفاه وعينه لحد قفاه خدت بالك يفضل يقطع في ده وده وده وبعدين يتحول للجنب التاني فيقطع ده وده وده فلما يقطع الجنب التاني الجنب الاولاني يخف في لحظتها في لحظتها إرادة ربنا سبحانه وتعالى فيقوم راجع للشق الأولاني فيقطعه تاني فيلاقي الجنب التاني خف فيروح رايح للجنب التاني يقطعه ويظل هكذا إلى قيام الساعة ده مين دوت جاء في آخر الحديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال جبريل وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذب فتبلغ الآفاق وفي رواية فيحمل عنه الكذب حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة حديث رواه البخاري يعني الراجل اللي بيكذب دوت لو يعرف هيتعمل فيه ايه في القبر يبطل كذب انت عارف النهارده اصبح كتير من الناس بتكتب تحت بند ده كذب ابيض دي كذبه بيض ده انا طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لم يبح لنا اي نوع من انواع الكذب كما ورد في صحيح مسلم الا ثلاث انواع فقط هم دول مباحات الكذب كذب الرجل على امرأته في الأمور العاطفية فقط مش هو يكون بيقبض خمسين ألف جنيه تقول له بتقبض كام يقول لها 500 جنيه يبقى كذب مش هو يبقى عنده حتة أرض وتقول له عندك أرض يقول لها ما عنديش يبقى كذب إنما بتحبني يا فلان طبعا حد يقدر ما يحبكيش طبعا فاهم ازاي عشان الدنيا تمشي عشان ما يتعباش في كياس فالشاهد في الموضوع انه انه لازم يكذب عليها حتى لو ما كانش بيحبها لازم يكذب لسببين هي دي الله يكرمها زوجته اللي تعبانه وشايله البيت ومتحمله كل الحاجات دي كلها فلازم هو يراعيها لازم ياخد باله منها والا الحياه مش هتستمر تخيل زوجه عايشه مع زوج بتخدمه وهو بيقول لها انا بكرهك ازاي تستقيم الحياه يا جماعه الخير فعشان كده اباح له الشرع ان يكذب في الامور العاطفيه فقط ده اول نوع النوع الثاني الاصلاح بين المتخاصمين فلان متخاصم مع فلان هتروح للاولاني تقول له تخيل فلان بيحبك جدا وبيشكر فيك وبيقول عنك كذا وكذا وكذا وبعدين تبتدي تقول له ده هو حتى مكسوف يجي صالحك لانه خايف ان انت ترده انا ارده ازاي طب بس يجي وتروح تقول نفس الكلام للتاني انت كذبت لكنه كذب مستحب لانك اصلحت بين اثنين بفضل الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الاثنين او بين المتخاصمين فينمي خيرا وينشر خيرا خدت بالك آه يجي بعد كده النوع الثالث الكذب في الحرب حرب دايره بين مثلا بلد مسلمه وبين اليهود اتأثر واحد مسلم عند اليهود يقولوا له مخازن الاسلحه اللي عندكم فين فيقول لهم على المكان ويقول لك الكذب يعني حرام ويقول لهم هي هيدمر بلده لا يكذب في هذا الوقت بل الكذب في هذا الوقت واجب عليه من اجل الحفاظ على بلدي اما ان انا اكذب باي كذبه اي نوع من الكذب تاني فهو كذب هو كذب لو ان الانسان يا جماعه الخير يعرف انه لما هيكذب هيتعذب هيحصل فيه الحاجات دي كلها لا يمكن ابدا يكذب ابدا هيتقطع من هنا انا مش بقول برضه من باب التيئيس يا جماعه انا بقول ما نكذبش بقول ما نكذبش يتقطع من من الفم لحد القفا ومن من من المنخر لحد القفا ومن العين لحد القفا وبعدين يتحول للناحيه الثانيه فتخف ديت في فيرجع يقطعها تاني وبعدين تخف ديت يرجع يقطعها تاني الى يوم القيامه وبالله عليك مين يتحمل الكلام دوت؟ انا لا اظن ان في انسان على وجه الارض ممكن يتحمل هذا. طيب الثاني مين بقى اللي ممكن مين تاني برضه اللي ممكن يعني او من اسباب عذاب القبر وهختم بالعنصر دوت لان الوقت جري فاضل لنا يا دوب 13 دقيقه او 12 دقيقه يعني في عجاله سريعه كده هجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة دول سببين في بعض مع بعض وورده في نفس الحديث الذي رواه البخاري خد بالك قال صلى الله عليه وسلم وأن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة خد بالك وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى إيه اللي بيحصل واحد مضطجع نايم وواحد واقف فوقيه بصخرة فيخبطها في دماغه فيفلق دماغه نصين فالحجر يتدهده يعني ايه يتدحرج فيروح رايح يجيب الحجر فأول ما يجيب الحجر ويرجع للراجل مرة تانية فيلاقي دماغه بقت سليمة فيقوم خابطها تاني ثم مفتوحة ويوم الحجر يتدهده يفضل العذاب ده إلى يوم القيامة أعوذ بالله ده مين ده؟ مين ده اللي كان بيتعمل فيه كده وبيتعمل فيه كده ليه؟ خد بالك بقى في آخر الحديث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فالذي أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة واحد حفظ القرآن وراح هاجر القرآن ساب القرآن طب ليه يعذب العذاب ده كله لأن الفعلة ديت توحي للناس بأن هذا الإنسان لم يقدر القرآن قدره كأنه بيقول القرآن أنا بعد ما حفظته ما وجدت له أي قيمة فتركته ويحمل أيضا على إنسان بيقرأ القرآن وبعدين هجر القرآن هجرا تاما لا يقرأ في القرآن أبدا هذا الرجل عياذا بالله والتاني اللي هو بينام عن الصلاة المكتوبة لا يصلي الصلاة المكتوبة في المسجد أو لا يصلي الصلاة المكتوبة في وقتها هذا الإنسان يثلغ رأسه يت- يتكسر دماغه ليه؟ لحد يوم القيامة طب اشمعنى؟ لأن دماغه ديت لما تقلت عن الصلاة كان لازم تتعاقب الدماغ نفسها الدماغ هي اللي تقلت عن الصلاة فيتعاقب في الدماغ نفسها اللي تقلت عن الصلاة فيشدخ رأسه إلى يوم القيامة ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين وقد قال المولى عز وجل حاكيا أو موضحا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا شوف شوف العتاب مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القران شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار حقيقه يعني أنا عشان برضو اخواننا نتواصل معهم عشان ما يزعلوش مننا يعني ممكن نتواصل بقيه الحلقه مع بعض التليفونات لكن بعد ما اذكر الحديثين دول يبقى القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار حديث الثاني أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا وحق القول قول ربي قال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يبقى إن الذين إيه يتلون خد بالك جه في الصلاة جابها بصيغة الماضي وجه في الزكاة أو الإنفاق ذكرها بصيغة الماضي قال إيه إن الذين يتلون دي إيه؟ في استمرار يتلون كتاب الله جيب عند الصلاة قال إيه وأقاموا الصلاة وعند الإنفاق قال وأنفقوا ليه أصل إقامة الصلاة لها وقت محدد صليت وخلاص أقمت الصلاة ومشيت إنما قراية القرآن اقرأ القرآن س- يعني ليل ونهار اقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنبك وفي كل وقت وحين بفضل الله سبحانه وتعالى إلا الأوقات التي إلا في الأماكن التي حرم الله عز وجل عليك فيها قراءة القرآن كالخلاء أو غير ذلك أو أو الحالات كأن تكون جنبا أو غير ذلك إنما القرآن يقرأ على طول يقرأ كتاب ربنا سبحانه وتعالى رسائل من ربك جل وعلا نستقبل اتصالاتكم في الدقائق المتبقية الحقيقة عشان ما حدش يزعل مننا ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير ونكمل إن شاء الله الأسباب في الحلقة القادمة والعلاج إن شاء الله نذكره في الحلقة القادمة إن ق- إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء آه، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ محمود يا أهلا وسهلا آه، انا مش عارفة اقول لحضرتك ايه والله ربنا يبارك في حضرتك ربنا يحفظك يا آه، أستاذ انا بس عايز اسال في موضوع الحلقه اللي هو عن عذاب القبر انا نعم.
يا شيخ محمود آه، الحمد لله يعني انا بصلي وملتزمه بالنقاب بقالي دلوقتي حوالي 10 ربنا سنين يتقبل يا رب وبحفظ قرآن وبحفظ يعني وكده ما شاء الله ولسه جايه من عمره يعلم ربنا كان فيها كميه دعاء من علماء قناه الرحمه يعني كانت مؤثره فيا بشكل لا تتخيله بس برضه مشكلتي يا شيخ محمود ان دايما بفتكر الموت بحس ان انا مرعوبه ولما بنام بالليل دايما احلم بان بيتحفر لي القبر واني بتحط فيه نعم.
فببقى خايفه وعايزه اهرب وبجري منه نعم فمش عارفه بحس هل دي علامات سيئه ولا علامات حسنه ولا ايه دايما لا، لا، لما ما في- بفتكر الموت بحس ب- ب- برعب ودايما حاسه ان ربنا انا يحفظك كده يا عملي رب.
مش مقبول و...
لا لا ابدا ربنا ولما بسمع يحفظك عن الناس الصالحين والناس اللي هم الصحابه والناس دي بحس جنبهم ان انا ذبابه حقيره يعني حاجه ما ربنا لهاش يحفظك اي يا رب قيمه هو ده على فكره ظاهره صحيه جدا جدا الانسان كل ما يذكر الموت وكل ما يذكر القبر يبقى حاسس بشيء من الرعب ومطلوب يا جماعه مطلوب ان الانسان يعني في حياته هو في سيره الى الله سبحانه وتعالى مطلوب منه ان هو يكون ما بين الخوف والرجاء ويغلب جانب الخوف سنه بس ما توصلوش لمرحله اليأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكون خايف شويه عشان الخوف ده يرضعه عن المعاصي فدي ظاهره صحيه وشيء طبيعي جدا ان اي انسان مؤمن تقي بيرى نفسه اقل من كل الناس ولو شفتوا اي انسان بيرى لنفسه فضل على الناس فاعلموا ان دي علامه مرض في قلب هذا الانسان ان هو يشوف نفسه احسن من الناس بالعكس ده كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله وكلما ازداد احساسا بان هو ولا حاجه خدت بالكم ويعني ما فيش اكتر من قول ابي بكر الصديق لما بيقول لو ان احدى قدمي في الجنه والاخرى بخارجها ما امنت مكر الله وقول عمر بن الخطاب لو نادى مناد يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود ربنا يا رب يحفظك يديك ويسترك يا حضرتك رب.
الصحه والعافيه يا رب امين يا رب آه، العالمين ممكن اسال حضرتك سؤال اتفضلي عايز اعرف ح- من حضرتك ما هي بعض الاعمال المنجيه من عذاب القبر حاضر وجزاك الله كل خير حاضر.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حضرتك ان شاء الله هيكون الاجابه على السؤال ده الحلقه القادمه ان شاء الله ان احنا هنكمل اسباب عذاب القبر ان شاء الله ونذكر الاسباب المنجيه من عذاب القبر ربنا ينجينا واياكم يا رب العالمين اتفضلوا السلام عليكم لسه معانا ست دقائق السلام عليكم
الو السلام عليكم اتفضلي يا اختي معاكي
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ريت توطي التلفزيون كنت عايزه اسال عن عن قيام الليل ايوه
وعايزه
اتفضلي يا اختي انا سامعك عايزه اسال عن صلاه قيام الليل تكون كويسه وعايزه يعني الدعاء بتاعها عايزه دعاء معين ليها او كده حاضر يا اخت عناية حاضر ربنا يبارك فيك ان شاء الله آه، هنيجي يعني من ضمن الكلام ان شاء الله هي الهات ان شاء الله آه، هنتكلم عن قيام الليل بس النهارده الحلقه كلها عن القبر ربنا يحفظك يا رب العالمين آه، طيب آه، ممكن ف- احنا فاضل لنا حوالي اربع دقائق ونص ممكن ندعو فيهم لو حبيتوا آه، ونختم الحلقه بالدعاء اني داع فاما من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك يا الله أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب أعتق رقابنا الليلة الليلة الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار ارحمنا جميعا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم من ذا الذي يغفر ويرحم تب علينا الليلة لنتوب ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا فرج هم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على اليهود الملاعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته